الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النور وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا إنه سميع مجيب الدعاء وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا وصلنا إلى هذه الآية والتي سميت هذه السورة الكريمة بما جاء في هذه الآية الكريمة وهي الآية التي تحدثنا عن نور الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن وهذه الآية تعتبر من أهم آيات هذه السورة الكريمة ومما تفردت به هذه السورة الكريمة حيث إنه لم يأتي وصف تفصيلي لبيان مثال نور الله في قلب المؤمن إلا في هذه السورة الكريمة وهذه الآية هي آية النور والتي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم وقد تحدثنا عن بيان معاني هذه الألفاظ والتي جاء ذكرها في هذه الآية الكريمة ثم وقفنا على تطبيق هذا المثل على نور الله في قلب المؤمن فهذه الآية الكريمة جاء فيها ذكر المشكاة والمصباح والزجاجة والزيتون الذي هو من شجرة مباركة أو زيت الزيتون الذي هو من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية وجاء وصف هذا الزيت بأنه مصفى يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار كيف نطبق هذا المثل وكيف ينطبق هذا المثل على نور الله في قلب المؤمن قال أهل العلم إن المشكاة تقابل الصبر معروف أن الصبر هو هذا الشيء الظاهري والذي يشمل ويحتوي في داخله على القلب فالمشكاة هي الصبر والمصباح الذي هو في زجاجة كأنها كوكب دري هو القلب وأما الزيت الذي يمد هذا القلب ويضيء هذا القلب فإنه القرآن والسنة فالمسلم يقر في صدره قلب هذا القلب يضيء ويتلألأ بنور الله والذي جعل نور الله يضيء ويتلألأ في القلب هو الشيء الذي يستقي منه هذا القلب معارفه وعلمه وأنواره حيث إنه يستقي معارفه من القرآن ومن السنة وجاء وصف هذا القلب كما يقول القرآن الكريم يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار قالوا إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول إن قلب المؤمن يكاد يعرف حتى قبل أن يأتيه العلم وهذا حق صاحب القلب الصافي صاحب القلب الذي يميل إلى الحق فعلا يكاد يعلم وإن لم يأتيه العلم واللسان ينطق وإن لم يأتيه النطق وقد رأينا حتى في الجاهلية أن بعض الناس ما سجدت لصنم قط وأن البعض الآخر كان يتلمس الحق ويريد أن يصل إليه وهذه القلوب التي تكاد تعلم حتى قبل أن يأتيها العلم فإذا ما جاءها العلم حينما جاء القرآن وحينما جاءت السنة ازداد القلب نورا على نور وهذا هو الشأن في قلب المؤمن إذا قلب المؤمن يتلألأ نورا ويسكنه النور حتى قبل أن يأتيه الحق فإذا ما جاءه الحق ازداد نورا على نور وأي حق بعد القرآن والسنة الذي يستقي قلب المؤمن منهما معرفته واتجاهه ولذلك جاء وصفهما لا شرقية ولا غربية فهكذا الإسلام وهكذا القرآن وهكذا السنة وسط لا اعوجاج فيه ولا ميل فيه ولا انحراف فيه وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فإيه فاتبعوه طريق سوي لا يميل إلى جهة شرق ولا إلى جهة غرب في هذه أو في هذا المعنى يقول أبي بن كعب المؤمن أنواره متتابعة وهو يتقلب في أربع خلال إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا قال صدق وإذا حكم عدل فهو كالحي وسط الأموات يتقلب في خمس من النور قوله نور وعمله نور ومدخله نور ومخرجه نور وآخرته يوم القيامة إلى النور ولذلك يعتبرون قول أبي بن كعب من أفضل ما قيل وما ورد في تفسير هذه الآية حيث أنه أراد أن يقول إن النور الذي ملأ القلب ينعكس على الفعل والقول والعمل فها هو المؤمن كما يقول أبي يعني يتقلب في فعلا نور وهو بين خلال أربع هذه تدلل على نظافة القلب وصفاء القلب وعلى أنه عامر بنور الله سبحانه وتعالى إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا قال صدق وإذا حكم عدل فأي اعتدال بعد هذا وهذا دليل على صدق القلب ويقول إنه يتقلب في خمس من النور قوله نور لأنه حق وعمله نور لأنه حق ومدخله نور أي باطنه نور ومخرجه نور أي ظاهره نور فباطنه لا يتعارض مع ظاهره وظاهره لا يتعارض مع باطنه كما هو الحال في أهل النفاق والرياء والعياذ بالله ولذلك آخرته إلى النور نعم هذا القلب الذي عمر بالنور لا بد وأن تكون العاقبة لصاحبه هي النور الله سبحانه وتعالى يقول في شأن هذا المؤمن الذي امتلأ من باطنه نور وانعكس باطنه أو باطنه على ظاهره فأصبح ظاهره أيضا نور الله سبحانه وتعالى يقول نور على نور كما قال أهل العلم كما وصف الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عندنا المصباح في زجاجة يبقى عندي مصباح وعندي زجاجة والزجاجة كأنها كوكب دري يبقى مصباح هذا نور والزجاجة كأنها كوكب دري هذا نور يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار فهذا أيضا نور ولذلك قال الله سبحانه وتعالى نور على نور وقالوا هكذا المؤمن باطنه نور وظاهره نور ولا نلتفت إلى قول هؤلاء المعاتيه الذين يظلم ظاهرهم وتنطمس أفعالهم وتصدر منهم أفعال وأقوال تدلل على خستهم وعلى وضاعتهم ثم يقولون إن قلبنا مؤمن وإن قلبنا عامر بالنور والمهم القلب ووالله لقد كذبوا لو كان في القلب نور لكان الفعل نور وكان القول نور ولكان المرء سيارا مع الحق أما أن أقول قلبي عامر بالإيمان وهو زاني فاجر يشرب الخمر يقول أو هي تقول قلبي عامر بالإيمان وهي كاسية عارية تلبس وكأنها لا تلبس لا حياء ولا خلق ولا دين فهذا كذب إذ أن الباطن ينعكس على الظاهر وكل إناء ينضح بما فيه فلو كان القلب فيه إيمان ولو كان القلب صادقا ولو كان القلب منيرا لكانت الجوارح هكذا لكانت الأفعال هكذا لكانت الأقوال هكذا الله سبحانه وتعالى يقول نور على نور ثم عقب الله سبحانه وتعالى قائلا يهدي الله لنوره من يشاء قال لابد أن نسأل يهدي الله لنوره من يشاء إذا من لم يهتدي لنور الله ومن لم يسكن قلبه نور الله يقول شاء الله لي ذلك فلما يحاسبني الله سبحانه وتعالى وهذه القضية قضية يهدي من يشاء ويضل من يشاء أوجدت إشكالا بين الفرق فيما مضى وانشق كثير من المسلمين بسبب هذه القضية فرقة تتكلم بالجبر وهي الجبرية وتعتقد أن الإنسان يعني مجبر على أفعاله لا خيار له في فعل بدليل أن الله هو الذي يهديه وأن الله هو الذي يضله أن الله هو الذي يحييه وأن الله هو الذي يميته فلا دخل للإنسان في شيء على الإطلاق وقالوا إن الإنسان مجبور على كل أفعاله وفرقة أخرى في هذا المضمار وهي القدرية وهي فرقة تقضي وتقول إن العبد قادر على خلق أفعاله ولا دخل لله سبحانه وتعالى في فعل العبد فالعبد هو الذي يقدر على أن يهدي نفسه ويقدر على أن يضل نفسه يقدر على أن يفعل الحق ويقدر على أن يفعل الباطل فهو مخير في كل أفعاله ولا دخل لله سبحانه وتعالى في فعله هذه الفرقة قد شطحت وقضت بأن العبد مجبور القضية التي نسمعها الإنسان مخير ولا مصير ففرقة قضت بأن الإنسان مصير في كل أفعاله لا اختيار له ولما سألنا هذه الفرقة طيب لما الإنسان هو مجرد من الاختيار تماما فلما سيحاسب قالوا لله أن يتصرف في صنعته كيف يشاء عايز يدخل جماعة النار أراد أن يدخل استغفر الله جماعة النار يدخلهم أراد أن يدخل جماعة الجنة يدخلهم فيجعل هؤلاء أشقياء ويدخلهم النار الله حر في صنعته ويجعل آخرين سعداء ويدخلهم الجنة الله حر في صنعته أما الفرقة الأخرى فنظرت إلى عدل الله وقالت إن العدل يقتضي أن يكون الإنسان مختارا حتى يحاسبه الله سبحانه وتعالى فالإنسان مخير في كل شيء إلا في موته وحياته إلا في موته وحياته وفيما عدا هذا فالإنسان مخير في كل شيء حتى يكون هناك عدل فإذا ما أدخل الله من يدخلهم النار يكون لا عذر لهم وإذا أدخل الله سبحانه وتعالى من يدخلهم الجنة يكونون قد دخلوا بجدهم واجتهادهم وعملهم الحق أن هذه قضية حيرت العقول فيما مضى وإن كان أهل السنة والجماعة قد أراح الناس من هذا الخلاف الذي لا طائل تحته وأستطيع أن أحسم لك هذا الخلاف بشيء بسيط جدا في قضية هل الإنسان مخير أم الإنسان مصير وإذا كان الإنسان مخير فمعنى هذا أنه سيفعل أشياء يعني لا ترضي الله سبحانه وتعالى ولا يريدها الله فيكون قد خرج بفعله عن مراد الله وتحدى الله في ملكه وإذا كان الإنسان مصير فلما يؤاخذه الله سبحانه وتعالى ولما يحاسبه القضية ببساطة شديدة جدا واحفظوا هاتين الكلمتين من صفات الله سبحانه وتعالى الإرادة والرضا وحتى تفهم هذه القضية فهما جيدا لا بد وأن تفرق بين الإرادة والرضا فما يقع شيء في ملك الله إلا وقد أراده الله ولكن هناك ما يرضيه وهناك ما لا يرضيه كيف هذا سأخذك حتى إلى بيتك أنا مثلا عندي ولدان وجئت لكلا الولدين وقلت لأحدهم أو لهما لكما الحرية اللي عايز يذاكر يذاكر واللي مش عايز هو حر بس خدوا بالكم اللي بيذاكر انا افرح بيه قوي واحبه واخر السنة الحساب يجمع وهكافئه واللي مش هيذاكر مش هقول لك ما ذاكرش ليه هو حر بس انا هكره منه هذا الفعل وهذا لا يرضيني واخر السنة برضو الحساب يجمع الله سبحانه وتعالى أعطى لكل الخلق حرية الفعل كل واحد فينا أعطاه الحرية أريد من نفسي الإيمان هؤمن مش عاجبني هكفر مش كده ولا إيه فكل إنسان الله أعطاه حريته فلما يجي يكفر هل هو بذلك خرج عن إرادة الله لا يمكن لان مين اللي اداله الحريه فانا لما يجي ابني وما يذاكرش ما يقدرش ينزل وسط اصحابه ويقول لهم انا اتحديت ابويا وخالفت مراد ابويا واديني ما بذاكرش واعلى ما في خيل وركاب يقدر لان انا اللي قلت له من الاول عايز تذاكر ذاكر مش عايز ما تذاكرش فلو ما ذاكرش هو لم يخرج عن ارادتي لاني حريته اللي خدها دي بايه بايه بارادتي فلم يخرج عن ارادتي ولكنه خرج عن ايه عن رضاي تعبير واضح فلا يقع في ملك الله الا ما اراده الله لان الله هو الذي خيرنا واعطانا حريه الفعل وحريه الكلمه وهو قادر على ان يسلبها ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة قادر على أن يسلب منا هذه الحرية ولكنه منحنا هذه الحرية بالضبط كما مثلت لك وقال لك بعد أن جعلتك مختارا اعرف إن في أشياء ترضيني وأشياء لا ترضيني فلو فعلت ما يرضيني ما خرجت عن إرادتي وما خرجت عن رضاي ولو فعلت ما لا يرضيني فما خرجت عن إرادتي ولكنك خرجت عن رضاي ولذلك من فعل ما يرضي الله زاده الله وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ومن فعل ما لا يرضي الله وأحبه وثبت في علم الله أنه سيحيا عليه ويموت عليه طبع الله على قلبه وختم على سمعه وبصره وجعله كذلك زي ما ربنا قال في الكافرين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم زي ما قال في حق ثمود استحبوا العمى على الهدى خلاص أحبوه وطلبوه وأرادوه لأنفسهم فثبتهم الله سبحانه وتعالى عليه فالله سبحانه وتعالى هو العادل ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى يهدي الله لنوره من يشاء من الذي شاء الله سبحانه وتعالى أن يهديه لنوره المؤمنين والمتقين و ومن لم يشئ أن يهديه الله سبحانه وتعالى لنوره كما ذكر في القرآن الكافرين والمنافقين والظالمين والفاسقين لأنهم أحبوا ذلك واختاروه لأنفسهم ومن هنا الله سبحانه وتعالى لا يقذف بنوره في قلب عبد إلا إذا كان العبد فعلا محبا لله ومريدا لنور الله سبحانه وتعالى فالله يعطيك ما تحب ما تحب عايز ايه كفر نطبع ونختم عايز خير نزيدك هدى ونديك نور والله فالله سبحانه وتعالى يقول يهدي الله لنوره من يشاء ولذلك قال من يشاء ويضرب الله الأمثال لمين بقى للناس كلمة وأضرب الله الأمثال للناس أهل الجاهلية اتخذوا مسألة ضرب المثل في القرآن الكريم مدخلا للسخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وللطعن في الدين وكانوا يقولون انظروا إلى رب محمد يضرب المثل بالجمل وبالمش عارف ايه والايه والايه والايه فنزل قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ليس في هذا ما يدعو إلى الخجل وليس في هذا ما يدعو إلى السخرية لماذا؟ لأن المثل له غرض ده أنتم هم كعرب كانوا يضربون الايه؟ الأمثال ولذلك بيقول هو ايه المثل المثل أن تضر أو تتحدث عن شيء معلوم للسامعين لتقيس عليه ما ليس بمعلوم حتى يفهم السامع زي ما اجي اكلمك عن شيء وما انتش عارف اقول لك عارف كذا تقول لي اقول لك اهو زيه فلو ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يبين نوره في قلب المؤمن تفهمها ازاي لابد ان ياتي لك بمثل بشيء تعرفه وتمسه وتحسه حتى تتضح الصوره في الايه في الذهن فضرب الامثال ده شيء لا غناء لنا عنه لأنه بيقصد به البيان والتوضيح والتقريب الشيء الذي لا تعلمه الشيء الذي لا تراه الشيء الذي لا تفهمه لابد أن أبين لك بشيء أنت تعلمه وتراه وتفهمه لتقيس لتقيس حتى في أمور زي بقول الغائب والشاهد كما نحن بصدد الحديث عن نور الله لتقيس غائبا على شاهد فتتضح لك الايه الصورة الصورة تتضح لك الايه الصورة ضرب الامثال ليس فيه ما يستحى منه تضربها بالكبير والصغير ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم خلاص يعرف ان ده الحق وان ربنا سبحانه وتعالى يبسط له المعلومة حتى يفهم وحتى يستوعب واما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به إيه كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين نسأل الله ألا نكون منهم أمين يا رب العالمين فالله سبحانه وتعالى يقول ويضرب الله الأمثال للناس ولم يقل للمؤمنين ولا المتقين لأن هذه الأمثال قصد به أن يستفيد كل الناس أن يفهم كل الناس غير المؤمن يتخذها كما قلت لكم مدخلا للسخرية وللتهكم وما تزيده إلا بعدا عن الله وأما المؤمن فهي تزيده قربا من الله سبحانه وتعالى وتتضح له الأمور وتظهر له الحقائق واضحة جلية ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله والله بكل شيء عليم هنا تفسيران لأهل العلم البعض قال والله بكل شيء عليم أي هذا ليدلل على أن المثل الذي يأتي به الله سبحانه وتعالى يكون نابعا من علم الله بحيث أنه إذا ما ضرب مثلا فإن المثل يفهمه كل الناس وتتضح لهم الصورة والله أعلم بما يصل إلى أفهام الناس جميعا هذا تفسير بعض الآخر قال والله بكل شيء عليم أي هذا ليؤكد قول الله سبحانه وتعالى نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء فلا يهدي الله لنوره إلا من علم منه أنه يستحق أن يهدى لهذا النور وأنه أهل لأن يقذف هذا النور في قلبه واضحة المسألة والآية أو عجز الآية فعلا بيخدم هذا ويخدم ذاك بيأتي هنا سؤال أنا لما أجي أتحدثك أو أحدثك عن محب الخمر محب الخمر بيجي هنا سؤالين أو عن محب السرقة محب السرقة وأجي أقول لك الجماعة الحرامية ومش عارف إيه تقول دول ألاقيهم فين دول ألاقيهم فين طيب ولو حبيت أعرفهم تبقى صفاتهم إيه يمكن كان في بعضهم قاعد بيتكلم عن كده يقول له الجماعه النشالين ومش النش قال له ايوه ولا عايز اعرف بقى النشالين دول الاقيهم فين تمام واعرفهم ازاي يعني في سمات كده معينه بتصف تحدد الشخص حتى انت لما بنبقى في ال في ال في المواصلات العامه وتبص في وشه وتقول ده حرامي ده ليه هو ليه سمات معينه كده تبقى انت فاهمها كده وعارفها ها ولو اتنشلت تبقى بتسأل اروح لهم فين واوصل لهم ازاي عشان حتى اقول لهم هاتوا المحفظه هات البطاقه كل طائفه من الناس بتهوي الى مكان معين وتجمعها سمات معينه مش كده ولا ايه طيب اهل نور الله اللي امتلأ قلبهم بنور الله نلاقيهم فين وصفاتهم ايه تلاقيهم فين شوف الآية بقى اللي بعد كده بتقول لك ايه بقى شوف لما تكلمت ها الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء إلى آخر الآية ودول بقى اللي عندهم نور على نور واللي ربنا هداهم لنوره وهو أعلم بأنهم أهل للهداية دول نلاقيهم فين وصفاتهم ايه تيجي الآية اللي بعد كده تقول لك فإن أردت أن تعرف أين تجد هؤلاء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه هو ده مكانهم هو ده المقر الجمعية العمومية اللي بيجتمع فيها أهل نور الله في بيوت لا على مقهى ولا في سينما ولا في كباريه ولا في استاد كورة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه بيعملوا ايه بقى قال لك دول بقى يسبح له فيها بالغدو والآصال اسمع صفاتهم بقى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار تعال بقى نشوف احنا منهم ولا مش منهم نشوف في بيوت كلمة بيوت جمع بيت والبيت هو الذي أعد للبيتوتة والمأوى وفي بيوت خاصة يعني في بيوت أعدت للبيتوتة والسكنة والمأوى وفي بيوت أعدت لغير هذا فإذا أريد ما كان للبيتوتة والسكنة والمأوى قلنا بالإطلاق بيت خلاص يبقى تعرف ان ده للبيتوتة والسكنة والمأوى فإذا كان لغرض آخر جئنا بقيد زي ما كنا من شوية الآيات السابقة ربنا سبحانه وتعالى بيقول ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا بس حط لها قيود بقى غير مسكونة فيها متاع لكم فعرفنا انها ايه مادام غير مسكونة وفيها متاع لينا تبقى ايه تبقى السوبر ماركت وتبقى الدكان وتبقى المحل وتبقى محل الفاكهة ما دي بيوت غير مسكونة وفيها ايه متاع لا لا ما اخدش ببقى عايز متاع لطعامك واكلك وشربك ولبسك فمحل الملابس هو ده غير بيت غير مسكون فيه متاع لا لا محل الطعام بيت غير مسكون فيه متاع لا لا فالبيت اذا كان لغرض اخر لابد ان انت تعمل ايه تقيده تجيب له ايه تجيب له قيد وعشان كده لما بيجوا يكلموا يقول لك في بيوت وما سكتوش الازياء فتعرف ان دي البيوت اللي بتعمل فيها ها اللبس والمش عارف ايه وما الى هذا فربنا سبحانه وتعالى بيقول في بيوت طب نلاقي دول في بيوت طب ما كل الناس في بيوت طب ما كل الناس في بيوت ما بطرس في بيت اكلك وشربك ولبسك فمحل الملابس هو ده غير بيت غير مسكون فيه متاع لا لا محل الطعام بيت غير مسكون فيه متاع لا لا فالبيت اذا كان لغرض اخر لابد ان انت تعمل ايه تقيده تجيب له ايه تجيب له قيد وعشان كده لما بيجوا يكلموا يقول لك في بيوت وما سكتوش الازياء فتعرف ان دي البيوت اللي بتعمل فيها ها اللبس والمش عارف ايه وما الى هذا فربنا سبحانه وتعالى بيقول في بيوت طب نلاقي دول في بيوت طب ما كل الناس في بيوت طب ما كل الناس في بيوت ما بطرس في بيت وكوهين في بيت تمام وكل دماير في بيت وحسن مبارك في بيت وانا في بيت وانت في بيت انهي بيت بالظبط ما انا عايز اعرف في بيوت عايز اعرف قال خد مواصفاتها بقى حتى لا تختلط بغيرها خد قيودها بقى في بيوت واحد أذن الله أن ترفع معنى أذن شاء وقضى شاء وإيه وقضى فوقول أذن بمعنى شاء وقدر أن ترفع كتير قوي بيوت ربنا شاء ليها انها يعني واذن وقال انها ترفع و... وما الى هذا تمام قال لا ما هو لسه في قيود تانية جاي ويذكر فيها ايه اسمه ده ممكن بيتي بيذكر فيه اسم الله يسبح له فيها بالغدو والاصل هي مفتوحه كده بس رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وما قال النساء وما قال أطفال لأن هي الأصل إن المساجد لمين للرجال ليواجب عليهم الصلاة لكن ما يمنعش إن داخل فيها نساء وداخل فيها أطفال لكن الحديث أو نص الآية هنا بالأصل لأن لو قال نساء وأطفال ممكن أظن إن بيتي وبيتك وبيت لا ده البيت اللي وعد بيشبع أو على كثير من الرجال يبقى المسجد تعال بقى نقف مع كلمات الآية دي بالتفصيل في بيوت أذن الله إيه أن إيه أن ترفع الرفع كم نوع حد يعرف أنا مزعلكم في حاجة مزعلكم في حاجة الرفع كم نوع نعم اللي هم طيب وضح لي الصورة يعني فسرت مبهما بمبهم ها هقول يا سيدي الرفع نوعين زي ما بعضكم قال لكن ايه هم بقى رفع مكان ورفع مكانه اقول تاني رفع مكان ورفع مكانه رفع المكان زي ما القرآن قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ده رفع إيه؟ مكانه خلاص حسي زي ما زي ما قال الشيخ وفي رفع إيه؟ رفع مكانه رفع المكان له قيود ورفع المكانة له تفاصيل رفع المكان طبعا كلمة بقى بيوت و- و- وأذن الله أن ترفع واختلف فيها أهل العلم وفي بعض أهل العلم زي ابن زيد قال إن الحديث مقتصر على مساجد أربعة المسجد الحرام لأن المساجد الأربعة دي ما رفعها إلا نبي فالمسجد الحرام رفعه إبراهيم وإسماعيل والمسجد الأقصى رفعه داود وسليمان والمسجد النبوي رفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء رفعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه الله سبحانه وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول إيه من أول يوم فبعضهم اقتصر على هذا ولكن الراجح عموم المساجد فكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المساجد بيوت الله في الأرض هذه بيوت وهذا هو الراجح وطبعا من ضمن بقى يروح داخل فيها المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي ومسجد قباء و- و- ومسجد التوحيد اللي احنا فيه وكل مسجد ان شاء الله وده يعني ان شاء الله تعالى آه هذا هو الأعم والأشمل المساجد زي ما قلت في نوعين من الرفع ينبغي ان يتم فيها ودول اللي شاءهم ربنا وقضى بيهم رفع المكانة ورفع المكان رفع المكان الشرع طالبنا فيه بشيء حدده عمر بن الخطاب في رواية ذكرها البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب لما أراد أن يجدد وأن يوسع بعض الشيء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقائم على هذا الأمر أكن الناس واشدد البناء أنا عايز مكان يكن الناس يحتويهم ويقيهم الحر ويقيهم المطر ده الغرض من المسجد أكن الناس وأشدد البناء مش مانع إن أنا أعمل له خرسانة و... و... وبناء قوي لا تهدم ولا يعني تعبث به حتى الريح أو بعض الماء كل ده مطلوب وكل ده احنا بنؤجر عليه تمام يبقى انا اكن واشدد الايه البناء لكن بتدخل هنا مخالفات شرعية ايه اللي بيحصل ده مش عايز يكن ويشدد البناء لا ده يروح جاي داخل المسجد وعامل خط احمر وخط اصفر وآية هنا وآية هنا وزخرفة مش عارف ايه هذه الزخرفة تستنفذ أموال طائلة وجهد طائل ويا ليتها جاءت على من فعلها بفائدة وإنما وقعت عليه بالإثم إسلام لما أمر برفع المساجد وبناء المساجد ما أمر بهذه المبالغات وما حث على هذه المخالفات بل جاء ما يحذر من هذا فهناك روايات كثيرة منها ما هو موقوف ومنها ما هو مرفوع وما هو موقوف له حكم المرفوع لأنه ليس من قبيل الرأي فعبد الله بن عباس يذكر أنه لن تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد مش هيبقى بنبني مسجد عشان نصلي فيه لا ده علشان نعمل ايه نتباهى بيه شوف المبنى بتاعت المسجد عندنا قد ايه شوف المسجد من جوه عامل ازاي الازاز منقوش والحيطه معمول بيها ايه دي من علامات الساعه لان ده من علامات فساد العقول وضلال القلوب والعياذ بالله وتبديد المال في غير حق في غير حق وعشان كده عمر بن الخطاب قال له أكن الناس واشدد البناء وإياك أن تحمر أو تصفر وأخوات تقول لي ده مسجد لما أقعد أزخرف وأعمل لك خط أحمر وخط أصفر وخط أزرق ليه؟ إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس فتفتن الناس يبقى الزخرفة دي مش مش مش مش مطلوبة لأنها بتؤدي إلى فتنة شوف بقى الفتن اللي بتحدث بسببها إيه نمرة واحد تباهي الناس بهذا الكلام وانصرافهم عن الأصل الذي بني له المسجد هنقعد أتكلم على الزخرفة والألوان اللي فيه والأما العبادة ولا آخره دي مش محل كلام عندي اتنين انشغال الداخل ب عظمة المسجد والحوائط عن عظمة رب المسجد ودي أنا بشوفها والله في بعض المساجد يخش يقول لك يا شوف المسجد عامل ازاي يا سلام انت داخل لمين داخل تتفرج على احطان داخل تنبهر بحوائط ده انت شوف انت انت في بيت من انت في بيت من يشغلك المكان عن رب المكان شيء لا نريده لا نريده على الإطلاق نمرة ثلاثة انشغال المصلي مصلي واقف وعمال باصص لل- للأحمر والأخضر والأصفر والأزرق والكم خط المكتوب والكم آية المكتوبين وال... ويقف ويقرا والله في ناس بتقف تقرا وهي بتصلي ويبقى واقف ولا هو يا أخي ده النبي عليه عليه الصلاة والسلام ده من ضمن حتى الأمور اللي احنا أمرنا ان احنا ننزع عنها المساجد ده حتى لو ال- أنا في كثير من المساجد لما بدخل ولاقي يعني فرشين سجاجيد من هذا القبيل في ال- في القبلة كده بأمرهم إن يشيلوها ما أصليش عليها أبدا كنت شيلها ازاي ازاي ايه ده جهل وضلال ده مين اللي قال ان انا اصلي على هذه الزركشه اللي هي اصلا بتاخذ بلباب قلبي وتشغل بصري اذا كانت هذه الزخرفه شغلت بصر اكرم خلق الله مش هتشغلنا لا يا راجل ده الحديث الصحيح في البخاري ومسلم ابو جهم جهم بالميم لان قلتها مره واحد راح قال ده الشيخ بيقول ابو جهل إيه، اهدى للنبي مش عارف ايه قلت, قلت ده هو اللي ابو جهل هو فاهم حاجه هو ساهب ابو جهم صحابي جليل من الانصار ابو جهم الانصاري اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم خميصه والخميصه كما هو معروف في لغه العرب ثوب او كساء اسود به اعلام من قماش لين يعني خفيف والقماش الخفيف ده يبقى غالي جدا عند اهل السعوديه يحبوه جدا لانه بعكس القماش التقيل ان هم عايزين الخفيف علشان حراره الشمس والجو الشديد اللي عندهم فما بينفعهم الا هذا فسبحان الله العظيم لا- أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الخميصة ف... يعني شيء غ- غالية جدا و... و... و... وطيبة جدا عند العرب ويحبوها جدا وأهداها أبو جهم للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أنها من الأشياء الغالية فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن ده دليل ما فيش مانع إن أنا ألبس زي ما الشيخ لابس قميص آه، ملون كده مفيش مشكله فانيلا مزركاش جاي جيش ايه ده ايه اللي انت لابسه ده سني شاف ايه ايه يا اخويا بقى من المحرمات ما النبي صلى الله عليه وسلم لبس الملون والمعلم والمقلم والاحمر والاسود ايه يا حبيب ايه المشكله يقول لك اصل ده بتاع الحريم هي الحريم لا تلبس كده يا اخويا مين اللي قال لك ان الحرمه مباح لها تلبس الكلام ده مين اللي قال لك ده هم لما بيلبسوا ده هم اللي بيتشبهوا بيه ده مش حد بيشبه بيهم فمين اللي قال لك كده يا مين اللي قال كده فايه المشكله يا فلبس قميص ثوب فيه اعلام لانه يعلم انها ليست بحرام لكن هنا بقى القضيه ان وقف ليصلي بها فبعد الصلاه بكر الحديث في الصحيحين نزعها وقال اذهبوا بها الى ابي جهم واتوني بانبجانيه فان اعلامها او فان تصويرها كما جاء في لفظ لا تزال تعرض لي في صلاتي يبقى لحق مش عشان هي في الاصل حرام عشان الاعلام اللي فيها عملت ايه عملت ايه شغلت بصره وهو ايه بيصلي تيجي انت بقى تعمل الحيطان والارضيه تحط لي مصليه ده في بعض المصليات بيصور عليها بيصور عليها ناس حوالين ال- الكعبه بعدين يحط لك الكعبه عليها والشيء الغريب العجيب اللي انا اكتشفت مره والله رجل يصلي على مصليه مكتوب عليها الله نور السماوات والارض واقف عليها برجليه ايه ده ايه الهبل اللي احنا فيه ده ايه ده؟ إيه الجهل ده ايه ده ويقول لك هي دي انت ما بتصليش على مصليه ليه لا اله الا هي هي دي الاصل يا ابني اللي في الدين مين يقول هذا فزي ما قلت الزخرشه وال- والنقش واللي واللي ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجره ام المؤمنين عائشه وقد سترت بابها بقرام فيه تصاوير بعد الصلاه قال لها ايه اميطي عنا قرامك هذا فان تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي اذا الاصل مكان العباده او حتى الثوب اللي اصلي فيه يكون بعيد عن كل ما يلفت النظر بعيد عن كل ما يلفت النظر لأن النظر من الشواغل ومن المؤثرات على القلب ويقطع علي خشوعي ويقطع علي صلاتي ويشغل لي فكري و و إلى آخره وعشان كده والله سبق فينا ما آه، آه، رواه أنس بسند صحيح وهو حديث له حكم المرفوع أنس بن مالك بيقول سيأتي زمان على الناس يزخرفون المساجد كثيرا ولا يعمرونها إلا قليلا ابني وزخرف واعمل وانقش وبعدين دور كم واحد بيصلي بقى كم واحد يا اخويا بيصلي ما يجيش على قد الزخرفه اللي فيه فهو ده اللي حاصل اللي احنا جينا في الزمن اللي بنتباهى بيه بالمساجد جينا في الزمن اللي بنزخرف فيها المساجد بما يفتن الناس جينا في الزمن اللي احنا نزخرف ونزركش وما نعمرش للاسف الشديد فاذا كان ال ال ال القران بين ان هذه المساجد هناك يعني امر من الله برفعها وهو رفع البناء ورفع المكان كما قلنا لكن ليس ما يفعل الآن في المساجد داخل في الرفع جاءت الأحاديث بتؤكد على أهمية بناء في صحيح البخاري لما أراد أن يوسع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بال- بالاتساع الضخم أوي زي ما عندنا احنا مساجد كده يعني بسم الله ما شاء الله ولا كان بال- بالزخرشة ولا الزركشة ولا ال- القوة اللي بتتبني بيها المساجد الآن كان مبني بجداره اللبن والطين آه، عمده عمده آه، آه، خشب النخيل آه، سقفه السعف بتاع النخيل وأوراق الأشجار هو ده مسجد فرشه الرمال ومع هذا أخرج رجالا قادوا الدنيا وفتحوها وفات لان ما كانش بيهتم بالحيطه والبني ادم يبقى خربان زي ما احنا كده احنا الحيطان عندنا المساجد يمكن كل عشرة متر تلاقي مسجد كم واحد بيصلي فيه كم راجل بيعمره كم راجل بيتخرج منه نسأل السؤال ده تلاقي النتيجة مؤسفة ومحزنة ده مسجد بقى رمل فرشه كده رمال رمال بيدخلوه بالنعال رمال سبحان الله العظيم تواضع جدا لكنه كان في رجال كان مدرسة بحق كان معمر بحق ده المسجد لكن اليوم احنا بنهتم بالحيطان والجدران والله انا اعلم بعض المساجد اهم حاجة يبني أ- والله اعرف مساجد يعني يمكن مفيش كل خمس ست اشهر يغير الموكيت بتاعه ويغير مش عارف ايه ويبيض المسجد كل خمس ست اشهر كده والمسجد ما فيهوش درس علم واحد فبقول له يعني هو المسجد عمل ليه ما مش جايبين له حتى امام جيد يعني جايبين واحد والعياذ بالله تسمعه وهو بيقرا تتوب عن الصلاه خلفه وتكلم مع الاداره يقول لك ما شوف احنا عاملين في المسجد ايه عاملين ايه عاملين ده انتوا جماعه عصبه من المتخلفين عاملين ايه هو هو حيطان بنهتم بحيطان انت بتهتم ب... ب... وسايب الانسان العظم واللحم والدم اللي هو ليه دور في... في الحياه قبل ما تبني قلت له كده قلت له قبل ما تبني جدران ابن رجال ابن رجال هو المسجد اتعمل لكده عشان يخرج رجال مش عشان نطلع حيطان ومكت وهكت وشغالين بسم الله ما شاء الله لا فين دروس العلم فين القارئ الجيد فين فين دي الامور اللي ينبغي ان المساجد تهتم بيها اكتر ما, ما اهتم بالحيطه الله وهي الحيطه لو قعدت كده يعني عاملاها فيها ايه ما هي نظيفه وكويسه خلاص ما بقولش انها تبقى مهمله لا لان برضه من ضمن الاهتمام بالمسجد ومن ضمن رفع المسجد هنتكلم نظافته وتجميره كل ده هنقوله فنهتم بنظافته وكل حاجة لكن المبالغة والإفراط في هذا مرفوض وكل إن أنا أفرط في هذا على حساب دور المسجد كمؤسسة للتوعية وتربية الجيل والنشء والتعليم هذه جريمة برتكبها في حق نفسي وفي حق مجتمع وفي حق المسجد وفي حق المسجد فلا بد فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان زي ما قلت لكم قمة في التواضع ولكنه كان مدرسة تخرج الرجال كانت بتيجي أموال طائلة تدخل المسجد كان لها أهم حاجة عليه الصلاة والسلام يبني دولة ويبني رجال قبل ما يقول طيب تعالوا نجيب فرش للمسجد طيب تعالوا نعمل كام عمود كده ولا نعمل ما كان قادر يفعل هذا لكن في أولويات في أولويات ما ملقيش مسجد في عنده 100 يتيم مش لاقيين ياكلوا وهو رايح يجيب لي مكت ب 10000 جنيه ايه الخيبه دي هو هي لو قعدت كده مش هنصلي سبحان الله طب ده اولى ولا ال ال الغلابه اولى في اولويات لابد ان احنا نفكر فيها ولذلك انا بعتقد مش اي حد يا اخوانا والله يمسك اداره مسجد يعني دي بتبقى انا بعتبرها مسؤوليه جسيمه جدا وعايزه وعي خطير جدا مش اي حاجه تحط مش اي حد يتحط في في في في المكان ده في المكان ده انا اعرف واحد عامل مسجد مش عايز اقول فين وازاي معتوه يعني مسكينه الله هو معتوه جمع ولم نص مليون عشان يعمل مأذنة تعمل ايه دي يا اخويا ونفعها ايه بقى للمسجد المأذنة اللي عملها دي عشان الناس جنب بعيد تقول شوف, شوف يا سلام ما دي المصيبة اللي, اللي الروايات حذرت منها نص مليون كلفها نص مليون جنيه بدون ادنى مبالغه عشان يعمل مأذلة واعلم ناس في الحي ده بيناموا من غير عشاء وبيحطوا نص مليون في الطوب وطلعت المأذلة لسه ما بتناطح السحاب ولا ليها اي نفع ولا اي فايده ولا يعملوا فيها اي حاجه يعني ما شفتش واحد طلع يأذن عليها يوم ولا بتعمل فيها اي حاجه والله ولا ليها اي نفع صوره بس كده جنب المسجد وخلاص ايه ده مش عارف مش عارف وي وي وي والى اخره وعشان رايح المسجد في ميدان فيكتوريا اللي بيروح منكم شبرا مأذنة واصلة للسحاب بيعملوا بيها دي مش عارف مش عارف فين البني ادمين اللي فين فين الاولويات بتاعتنا فين مش عارف اي حاجه واي كلام وخلاص نعم ما احنا مش عايزين اصل لو خدنا السلسلة هنتعب قوي اه انا بقول لك هنتعب قوي اه هنتعب قوي هنتعب قوي ما هو ده من ضمن تضييع الامانة اذا وسد الامر الى غير اهل بس فده بقول شوف ادي مسجد النبي سيدنا عثمان اراد ان يعمل بعض ال توسعات في المسجد كده وبدأ كثير من الصحابة يتناوله واعتبروها ان ده ابتداع انه يزيد في شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم فكان حجته عليهم ايه إن قال أيها الناس إنكم قد أكثرتم علي لما أردت أن أفعل بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لوجه الله بنى الله له بيتا في الجنة فكم ده من الروايات والأحاديث اللي بتحث على بناء ورفع المساجد اللي يبني مسجد بنى الله له بيتا في الجنة تأتي رواية أخرى من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة مفحص قطاع عش عصفور فأنا لما أشارك في إني فحجر توضع في المسجد في سجادة توضع في ال في ال في المسجد في ستارة زي دي في المسجد ببيت في الجنة على طول إن شاء الله ببيت في الجنة وده فضل الله يضاعفه لمن يشاء فالأحاديث التي تحث على بناء المساجد وإقامة المساجد كثيرة جدا جدا احنا بقى ماشيين بالعكس قانون العكس قانون شياطين طلعوا بيه اليومين الاخرانيين دول لكن اللي يعوز البيت يحرم على الجامع اللي حرمت عليك عيشتك يا اخي يحرم عليه وانت لو اثرت بيه المسجد اه قانون الانانيه يعني عيش لنفسك الجمع ده وبيت ربنا دي اخر حاجه اهم حاجه انت وبيتك لا كلام شياطين هنا احنا بنقول الحديث بيقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنه اتفضل
سمعتني الصلاة على خاتم رسول الله
فزي ما قلت هذا بالنسبة لرفع المكان بيتبع بقى رفع المكان بالنسبة للمساجد المحافظة بقى على هذا المكان وده بيدخل في بند بقى رفع المكانه يعني إذا كنا قد أمرنا برفع المكان فما أكثر الأماكن التي ترفع الآن وأنا أعتقد أن كثير من المسلمين بيسارع في قضية وفي أمر رفع المكان لكن لما نيجي نتكلم بقى عن رفع المكانة هتلاقي حتى اللي بيصلوا معظمهم لا يحقق للمسجد رفع المكان لأن رفع المكانة أن تعرف للمسجد حقه وأن تلتزم فيه بآدابه ودي للأسف الشديد غير متوفرة عند الكثير وبقول للأسف غير متوفرة عند الكثير وعشان كده بقى المكا... الكلام عن رفع المكانة هيقودنا إلى عدة قضايا هامة وعدة مخالفات يقع فيها الكثير من المسلمين ودي اللي انت لو عايز تعرفها استكمل معانا الحديث يبقى جيلنا يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدم الاخ بعت لي سؤال بيقول لي ما الفرق بين الفتوى والحكم والفرق بين البدعة المكفرة والبدعة غير المكفرة طبعا آآ آآ انت بتسوقني لموضوع المحاضرة اللي كان المفروض ان انا هقولها يوم السبت الماضي في الندوة واحنا بنعتذر لكم اللي راح فيكم المسجد وحصل للأسف الشديد لخبطة في موضوع الندوة واللي تسبب فيها بعض من الإخوة المحاضرين للأسف اعتذروا قبل انعقاد الندوة بقليل جداً يمكن ما جاتني لبعض التليفونات يوم الجمعة اللي اعتذر مش عارف مسافر رايح فين واللي عنده مش عارف اسبوع اضطر يروح فين حتى الشيخ محمد جبريل اعتذر لانه مسافر يوم الاثنين صباحا يعني المفروض هو مشي النهارده الصبح رايح امريكا ولندن وكانت المفروض بقى السبع ايام بتوع الندوه يتقسموا عليا انا والشيخ احمد سالم فللأسف الشديد يعني هو حصلت ظروف وملابسات اضطرتنا لأن احنا نؤجل الندوة إلى أن يعني نستوثق تماما من الإخوة المحاضرين إيه، ده غير بقى بعض الظروف الاخرى مفيش داعي يعني نتكلم فيها والمفارقات الواحد مش عايز يتكلم فيها لكن احنا بنعتذر لكل من يعني ذهب ولم يستمع الى شيء انما هو اخذ الاجر اجر السعي الى العلم ان شاء الله نعم فهو اخذ الاجر هو كان المفروض فعلا ان موضوع محاضرتي وعلى فكره الندوه دي هتتم ان شاء الله ما تخافش هتتم باذن الله تعالى ويمكن احنا بقى عدلنا مع بعض ال- الاساتذه خاصه اللي كان لهم ظروف واتفقنا مع اساتذه اخرين ان شاء الله تعالى وبس ان شاء الله تعالى هكون بعد رجوعي من السفر آه، باذن الله تعالى لان مسافر لاداء العمره فبعد ما نرجع ان شاء الله تعالى آه، زي ما قلت المفروض ان يكو- كان يكون موضوع المحاضرة بتاعتي واللي هو برضه هيظل لسه موجود الفرق بين الفتوى والحكم الشرعي والحكم القضائي بتعبير آخر الفرق بين الفتوى والحكم والقضاء كثير من الناس بيخلط بين هذه الأمور وبيعتقد حتى في الحكم الشرعي اللي هو بيعرفه واللي هو بيقرأه انه يستطيع من خلاله ان يفتي بيه الناس الإجابة على السؤال ده مش محتاجة أو أو ما تفتكرش إن أنا سهل جدا إن أنا أديها لك في دقيقتين أو في خمس دقايق أو حتى في نص ساعة لا ما ينفعش اللي علشان تفهم القضية فهم جيد ويحصل فصل بين بين الأمور الثلاثة دي وتعرف إيه الفرق بينهم الثلاثة دي محتاجة لا يقل عن الساعة ونصف أو الساعتين عشان اقدر ابين لك الفرق بين الامور الثلاثه لكن ما تتخذش كده لان في امور انت ممكن تسالني فيها واجاوبك في لحظه إيه، تقول لي كذا اقول لك اه اقول لك لا خلصت لكن في امور انا بعتبر ان انا لو اجبتك اجابه سريعه ببقى اخطات في حق نفسي اولا واخطات في حقك فالاجابه على السؤال ده ما هياش سهله ومحتاجه يعني ل- لشيء طويل جدا هتسمعه مني قريب قوي في محاضره كامله ان شاء الله وقدر آه، بيقول لي هل هل اذا نظرت الى امراه دميمه جدا هل علي وزر واذا كانت المراه بعيده جدا بحيث بحيث لا يظهر منها اي ملامح فهل يجوز النظر اليها يا اخي ما- هو الفيصل في هذه القضيه الشرع لما امرك بغض البصر ما فرقلكش بين آه، دميمة وغير دميمة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فدي مسألة لا تقولي لا دميمة ولا كبيرة ولا صغيرة أنت مأمور بغض البصر وزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الفجأة قال أسرع بغض البصر وزي ما قال لسيدنا علي لا تتبع النظرة النظرة فأنا مأمور بإني بمجرد ما يقع بصري فجأة سواء كانت جميلة دميمة أيا كان الأمر علي أن أسرع بغض البصر